وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد
محمد رسول الله رسول الله كان من الأسباب التي أيقظت الأمة وألهبت مشاعرها أن يعتدي معتدل من الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم ففوجئوا بهذا الذي حرك الحكومات الجماهير هي التي حركت الحكومات ايه اللي حصل؟ حصل نوع من الصمود والثبات والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء الذين ايقظوا الناس من سباتهم هذا رسول الله فسأل بعضهم بعضا من هو هذا الرجل الذي حرك العالم كله فبدأوا يبحثوا من هو هذا الرجل من هو هذا من هو هذا من هو هذا من هو هذا هو رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بنتهز الفرصة عشان أعرف من هو رسول الله من هو رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا رسولنا ده من حب ده حبيبنا هذا العظيم رسولنا الكريم حبيبنا لا يحب هذا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله خطابي ليس لهم إنما خطابي لكم للأمة المسلمة إننا وصلنا إلى ذلك الزمان الذي قال فيه القائل ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم نتهم بالإرهاب ونحن المجني علينا ومع ذلك نعتذر ونبالغ في الاعتذار, في الاعتذار. في الاعتذار. والأمر ليس كذلك سلاح الردع الذي ندافع به عن انفسنا عن انفسنا اخذوه منا وحرمونا منه فصرنا امه مكشوفه قضية النبي قضيه النبي عليه الصلاه والسلام ليست قضيه فئه 73 فرقه بيدافعوا عن النبي واي واحد يدي لنفسه فرصه فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاه والسلام يغلب على محبته يغلب على محبته يحبه غصب عنه لان الله عز وجل القى عليه محبه فلا يعلم به احد ولا يعرف سجاياه احد الا غلب على محبته فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك دنمارك دي يعني حته بتاعه كده اهو حته بتاعه كده اهو على الكره الارضيه كمان الدنمارك يشتمونا كمان والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سابها كل مفلس فليه لان احنا ملطشه للدنيا بحد عباد الفقر اخذوا المسجد من المسلمين وحولوه المعبد من دون ولا يتحرك احد اغراهم ذلك طلعت النرويج انا ما اعرفش يعني النرويج دي تطلع ايه هي كمان عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام احنا عندنا ردود على الكلام ده. الرد العملي على هذا ان تعرف من هو النبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد العملي على هذا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا أنا بقول إن كثير من المسلمين لا يعرفون ودليلي على ذلك مخالفتهم إياه المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف ولو أراد أن يخالف ده لو صدقت محبته فيبقى المطلوب استقم كما أمرت يبقى تسلم الراية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذه المادة هذا رسول الله وقد ألقيت هذه المحاضرة بمسجد التوحيد بمدينة المنصورة في الحادي عشر من شهر الله المحرم عام 1427 من الهجرة والذي يوافق العاشرة من شهر فبراير عام 2006 من الميلاد وهذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع فضيلة الشيخ
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه كان من الأسباب التي أيقظت الأمة وألهبت مشاعرها أن يعتدي معتد من الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم فكان من جراء ذلك أن استيقظ كثير من المسلمين على هذه المحنة بل وكثير من أهل الغرب تساءلوا وتعجبوا لماذا هذه الغضبة لأن أكثر نصارى الغرب ملاحدة لا يؤمنون بشيء يسبون الله عز وجل ويسبون عيسى عليه السلام ولا تنتفض الكنيسة غضبا ويمر الأمر مرور الكرام فظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يسب ولا يغضب له أحد ففوجئوا بهذا فسأل بعضهم بعضا من هو هذا الرجل الذي حرك العالم كله فبدأوا يبحثوا من هو هذا الرجل وما صفاته ده هذا فيما يتعلق بالغرب الكافر هو الذي يسأل هذا السؤال وأنا لا يعنيني هؤلاء وخطابي ليس لهم إنما خطابي لكم للأمة المسلمة إننا وصلنا إلى ذلك الزمان الذي قال فيه القائل ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم نتهم بالإرهاب ونحن المجني علينا ومع ذلك نعتذر ونبالغ في الاعتذار وهي كلمة قبيحة أنا أستغرب كيف تجري على ألسنة العلماء يقول لك نبذ الإرهاب مصطلح أعداؤنا رمونا به أنا لا أكرره أبدا ولا أدفعه أبدا عن نفسي لأنني لست كذلك ومع ذلك كلما بالغنا في الدفاع عن أنفسنا بالغوا في اتهامنا والأمر ليس كذلك سلاح الردع الذي ندافع به عن أنفسنا أخذوه منا وحرمونا منه فصرنا أمة مكشوفة لكن في الزمان الأول ما كان يطمع أحد فيها لأنها كانت أمة عزيزة تسامح نعم ولكن من تعدى عوقب الذين يتكلمون الآن عن الحوار وأنا أتابع هذا الزخم الذي أسمعه في الإعلام يقول لك احنا بنعترض على المقاطعة وده اسلوب همجي اللي بيقول هذا الكلام أناس ينسبون إلى التنظير الإسلامي يقول لك ده اسلوب همجي الاسلوب العاقل نقعد على طاوله المفاوضات تعالوا يا جماعه تسيبوا النبي ليه؟ ده النبي ده كان كويس ده ربى وعلم واكل وشرب واخرجهم من الظلمات الى النور اه يبقى قال لك الحوار كده يبقى ايه؟ يبقى فيه تمدن يبقى فيه حضاره ده المطلوب منا شاب النبي عليه الصلاه والسلام مطلوب مننا نبقى في منتهى الهدوء ويبقى خلاص ونتناول بقى المشروبات والكلام ده هو ده المطلوب لا أنا يحضرني الآن وأنا أتكلم أبيات هذا الرجل الذي كأنه نحتها نحتا من الصخر ومعانيها جيدة والزمان والمكان يستحق هذه الأبيات يقول هذا المجيد وهو بيتكلم عن متى يوضع الحلم ومتى يوضع الغشم الجهل يعني قال لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن شاء تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعويجي فإني معوج وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا لكنني أرضى به حين أحوج ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسماج نحن في هذا الزمان الذي يحتاج إلى هذا في وقت ممكن نتحاور وفي وقت لا يصح فيه تحاور لكن أنا أتكلم نيابة عن أمة مهزومة ليس في إمكانها أن تصنع شيء على المستوى الرسمي الذي حرك الحكومات الجماهير هي التي حركت الحكومات ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء من حوالي 12 سنة سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا أقزع من هذا لما البنت اليهودية رسمته على هيئة خنزير وحطت الرسم على النت عشان الدنيا كلها تتفرج لم يكن هناك عشر الغضبة التي حدثت الآن إيه السبب 12 سنة من عمر مجهود الدعاة إلى الله الذين أيقظوا الناس من سباتهم وصارت القضية قضية النبي عليه الصلاة والسلام ليست قضية فئة 73 فرقة بيدافعوا عن النبي مع أنهم يختلفون مع بعضهم اختلافا جذريا في عقائد كثيرة فضلا عن الفروع لكنهم لا يختلفون على توقير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كانت الغضبة التي ألهبت الجماهير آه اليوم وأنا أفتش ماذا أقول فخطر لي أن أعقد مجلسا من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري إمام الدنيا وسيد الحفاظ وجبل الفهم وفي هذا الحديث شهادة لعدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أسلم بعد ذلك لكن شهادته هذه وهو كافر أما الكافر الآخر فإنه مات على كفره وهذا الحديث ذكره الإمام أبو عبد الله رحمه الله في مطلع صحيحه في كتاب بدء الوحي فقال رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب وشعيب هذا هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي يعني يعجبني كثيرا محاورة هرقل رجل عاقل سأل أسئلة كما يقال في الصميم وكان أبو سفيان مع كفره يأنف من الكذب لأن الكذب عار لا يرتكبه ذو مروءة قط ولذلك يعني روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بسند صحيح عن سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي الإمام الكبير قال كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة الكفارة تسقط التبعة خلاص يبقى كأنك لم تفعل الذنب لكنه عز وجل لم يجعل للكذب كفارة إشارة من سفيان إلى عظم الكذب مع أن أبا سفيان يشترك مع هؤلاء القرشيين في بغض النبي صلى الله عليه وسلم وفي مصلحة مشتركة أنهم يكذبوا عليه كلهم يفتروا عليه ولا يعيره أحد ليه؟ لأن الدافع واحد أنا احنا بنفتري عليه ليه؟ لأن احنا عايزين نخذل عنه لكنه كان رجلا شريفا كما قلت الشريف لا يكذب قال فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا في يوم من الأيام وهم قاعدين على المصطبة يقول لك والله أبو سفيان ضحك على هرقل وخدع وقال له كذا بس عشان لا يحكي أحد أنه كذب مع أنه لو رمي بالكذب لقال يا جماعة احنا كلنا كنا كذب وكلنا كانت مصلحتنا ان احنا نكذب ونخذل عن هذا النبي الذي جاء ففرق جماعتنا وفرق بين الوالد والد خلاص يعني سيجد له عذرا لكنه كما قلت عنده أنفة فأبو سفيان يقول ثم لما خرجوا تجارا أو تجارا هكذا بضبطها على الوجهين ففي المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم الهد الهدنة دي التي حدثت بعد صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو وحاولوا يعملوا ايه كتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدة دي أن تضع الحرب أوزارها لمدة إيه؟ لمدة عشر سنوات على الصحيح في رواية أربع سنوات بس الصحيح أنها عشر سنوات وده المشتهر عند أهل السير لحد ما القرشيين نقضوا هذا العهد واعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان وصلح الحديبية كان في أواخر سنة ستة وهم نقضوا العهد سنة ثمان ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلاص لأنهم نقضوا العهد فتح مكة ودخلها سنة 8 في هذه المدة كان أبو سفيان الحرب يعني عضت قريش بنابها وحصل نوع من الافتقار العام والتجارة دي كانت بتعمل نوع من الرواج في قريش حتى أن أبا سفيان قال ما ترك آل بيت لا رجل ولا امرأة إلا أعطوني يعني أموالا حتى أشتري لهم بضائع من الشام فهم في هذه المدة تجار هرقل سأل الاعوام بتوع الشرطه والكلام ده ابحثوا لي في البلد دي عن اي ناس من قريش من البلد التي فيها الرجل الذي يزعم انه نبي فالمهم فضلوا يدوروا عليهم بحثا حثيثا لحد ما لقوهم في غزه جابوه ليراه فسال بقى الاسئله دي من اقربكم نسبا لهذا الرجل الذي يزعم انه نبي قال ابو سفيان انا أنا أقرب نسبا إليه ليه لأن أبا سفيان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع يعني هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف يبقى عبد مناف الايه الرابع النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف يبقى هما الاثنين اشتركوا في الايه في الجد الرابع ده أول حاجة تدل على إن هرقل عاقل ليه لأنه ذو النسب لو حتى بينه وبين ذلك حسيكة لن يطعن في نسب وهؤلاء أقوام يتعصبون لأنسابهم طعن في نسب كانت مشكلة يعني شوف مثلا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اهجوا قريشا فوالله إن هجاءكم لمثل رشق بالنب فأرسل إلى عبد الله بن رواح قال له اهجهم فلم يرضي أرسل إلى كعب بن مالك قال له اهجهم فلم يرضي فأرسل إلى حسان بن ثابت فجاء حسان وهو يقول قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه والله لأفرينهم فري الأديم سأمزق أعراضهم تمزيق الجلد ثم أدلع لسانه وجعل يحركها كذنب الأسد طلع لسانه وقعد يلعب لسانه كده بره زي الايه الاسد لما يغضب يضرب جنبيه بذنب من الغيظ هو حسان عمل كده فقال والله لأفرينهم فري الأديب ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعر قال له أمهل فإن لي معهم نسبا هتسب عمه طب عمه ده أنا بشترك معاه بنسب الأنساب يبقى معرة السب ستعود علي فاذهب إلى أبي بكر وهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسب يقوم لما تشتمه تشتم فرع انا لا اشترك معه فيه تشتمه من ناحيه امه مثلا بتاع من ناحيه مثلا جد بعيد لكن تشتمه مع جد انا مشترك معاه يبقى ده معره عليا وانت عارف مساله الانساب هنا ابو سفيان في الحديث ده لما هرقل قال لو كنت اخلص ليله غسلت عند قدمي وبتاع فعلى الصوت بعد ما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع لحية الكلب اسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فلما حصل اللغط والجماعة الرهبان علوا صوتهم وكده فأبو سفيان لا الدنيا كلها زيطة مش عارف يقول حاجة فخرج يضرب كفا بكف وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبش أبو كبشة ده مين؟ والد أم أم النبي صلى الله عليه وسلم حد يعرف أبو كبشة ده؟ لا أبو كبشة ده لما راح إلى الشام لقى النصارى بيعبدوا بتاع عجبته الديانة النصرانية وهم كانوا قوما في قريش يعبدون الأصنام فعجبوا الكلام ده فقام جاي قالوا يا جماعة أنا سبتكم وبقيت نصراني يبقى صبأ مش كده؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يباين قريش قالوا ما هيطلع لمين؟ ما هو الجد الذي غير دينه قبل ذلك وكانت العرب لاهتمامها بالأنساب إذا أرادت أن ترمي أحدا بمعرة نسبته إلى جد غامض غير معروف لأن الجد لما يكون في نباهة ده بيبقى شرف ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب آه عبد المطلب له نباهة وله ذكر والحجيج والسقاية والكلام ده الدنيا كلها كانت عارفة عبد المطلب وأبو عبد المطلب هاشم إنما سمي هاشما لأنه كان يهشم السريد للحجاج يمسك الرقاق والبتاع ده يقعد يفتفته كده بإيديه ويحط عليه المرقة والكلام ده عشان الحجاج ياكلوا ويشربوا. فيبقى ده أبو عبد المطلب نابه الذكر بخلاف أبي كبش فقام شتمه بأبي كبش لقد أمر أمر بن أبي كبش فهو هرقل أول مسائل رجل عاقل قال لك عايزين واحد قريب منه ليه؟ لأنه سيكون حريصا على الذب عنه مش هيكون لو في عداوة يفتري عليه فلما جاء أبو سفيان والجماعة قال له اقعد وبعدين قال لهم اقعدوا في ظهره خلفه يعني فإن كذبني فكذبوه طب ايه الحكمة انهم يقعدوا في ظهره علشان ما يستحوش منه ما العين في العين الواحد يستحي لا اقعد في ظهره وقول اللي انت عايزه خلاص طالما مش باصين لبعض يبقى ممكن يبقى عندي الجرأة ان انا اقول وقال لهم كده إن كذبني فكذبوه ليه لأن أنت عارف ساعات كده يبقى في متفقين على نظرة عين كده وغمزة معينة ونظرة معينة والكلام ده واخد بالك فبدأ يسأله هذه الأسئلة الموفقة قال له إيه أبو سفيان أنا طبعا بنتهز الفرصة عشان أعرف من هو رسول الله على لسان كافر آنذاك وأي واحد يدي لنفسه فرصة فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاة والسلام يغلب على محبته يحبه غصب عنه لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة فلا يعلم به أحد ولا يعرف سجاياه أحد إلا غلب على محبته فهو بدأ هرقل يسأل بقى إيه أبا سفيان فقال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول أحد قط قبله في واحد قبله قال إن أنا نبي وطلع الكلام ده قال له لا شوف الرد بتاع هرقل بعد كده لما ابتدى يجاوبه على ال أو يدي التعقيب بتاعه على هذه الأسئلة وأجوبة أبي سفيان قال له لو قال أحد قبله هذا لقلت رجل يأتس طلعت في دماغه وقال لك فلان الفلاني ما هو والكلام وخلق التأسي الله عز وجل يعني خلقه في ذرية آدم ان يبصوا لبعض وان يأتسي الواحد بالاخر عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن مسألة انكار المنكر قال لك لا يجوز الجهر بالمنكر ليه لان فيه نوع من التأسي يعني انا لما نبهت قبل ذلك وانبه الان بمناسبة التأسي على مجلة الحوادث وصفحات الحوادث في الجرائد انا بسأل السؤال ده بمنتهى المرارة عايز افهم مجلة الحوادث دي ما هي فائدتها أليس نشر الجريمة؟ أهو أي بني آدم لما يقرأ مجلة الحوادث يتصور إن المجتمع ده كله بقى كرخان قتلوا شراب خمر وزناة ما هي فاية من الجلدة للجلدة يا خطفها يا قطع أبوه يا سرق جاره يا فش خزينة البنك مش هو كده ال- مجلة الحوادث؟ فبيعلم الولد في زمان الفساد بقى في الهواء بقى دقيق جدا كنا زمان يعني نقول لك اللي يروح السينما ده يبقى بايظ ده السينما دي يعني حلوه قوي بالنسبه للنت والكلام ده. بقت المسائل دقيقة جدا وبقى الفساد منتشر بحيث أصبح العبء على أولياء الأمور شديدا جدا في مراقبة الأولاد حتى لا ينحرفوا ومع ذلك بيتفلت الأولاد منه بسبب هذا الزخم الموجود فخلق التأسي موجود عند بني آدم لذلك قال الله عز وجل مبينا أن هذا الخلق سينعدم في الآخرة فقال عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون انتوا إذا كنتوا زمان وانتوا في الدنيا لما واحد بيصاب بمصيبة والتاني يصاب بمصيبة زيه تقول يعني من رأى مصيبة غيره هانت مصيبته عليه الكلام ده كان في الدنيا إنما في الآخرة بقى في النار انتوا كلكم مولعين وكلكم بتتنططوا وكلكم بتتعذبوا مفيش حد هيبص للتاني ويتسلى به خلاص هذا خلق نزع فلو كان هذا رجل قال قبله أنا نبي ولا حاجة لقلت رجل يأتسي بقول قبله وبعدين سأل هل كان من آبائه من ملك قال له لا قال له لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه طالع يحارب عشان يرجع ملك أبوه مرة ثانية فممكن دي مسألة برضه تبقى إيه تبقى مقبولة يعني قال ثم جاء على الأتباع قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال لا ضعفاؤهم هنا أنا عايز أنبه تنبيها مهمة ليه أتباع الرسل هم الضعفاء لأن الضعيف ليس عنده شيء يبكيه هو ضعيف يعني مش ضعيف يعني عياء ولا تنفخه يطير لا ضعيف يعني فقير مسكين مكسور خلاص الفقير ده ليس عنده شيء ابتداء يصده عن قبول الحق بخلاف اهل النخوه والشرف لما تكلم حد من اهل النخوه والشرف بيلبس فلوسه وهو بيكلمك ده تطلع مين ومن شيخك وجبت الكلام ده منين ومين اللي سمح لك تتكلم اصلا ومين اللي جابك هنا انما الضعيف ليس عنده شيء يصده ليس عنده شيء يقاتل دونه لا شرف ولا حظ نفس ولا الكلام ده لذلك يتسلل الحق إلى قلبه ببساطة وسلاسة كان مرة من المرات جرى بيني وبين رجل حوار كده من حوالي 25 سنة كان في البداية بقى الصحوة والكلام ده وكان ال- كل الملتحين غلابة ما تلاقيش واحد في منصب عالي أبدا ملتحي فبيكلمني ده بيقول لي بيقول لي يعني ده حتى انا ببص لكم كده الاقي واحد محترم مش لاقي طب محترم يعني ايه يعني له منصب مثلا رئيس مجلس اداره حاجه مثلا مدير شركه حاجه لكن كلهم شويه عيال لا موظفين ولا عارفين ياكلوا ولسه في الجامعه وابوه بيصرف عليه والكلام ده انت عارف الغربه قوه احنا ما ضعفنا الا لما دخل في الصف من ليس منهم وكثر الزخم لما كنا مثلا 76 والكلام ده انا كنت لما اشوف واحد ملتحي اعبر الشارع له واخده بالحضن وانا لا اعرفه كانت محافظتي مثلا محافظه كفر الشيخ لا اعلم فيها غير سته ملتحين في المحافظه من اقصاها لاقصاها فالغربه قوه ليه؟ لان الغربه تمحص لما حصل بقى الإقبال الكبير من الجماهير الحمد لله على الإسلام مع قلة عدد المربين الذين يتعاهدون هذا الجمع حصل بقى المشاكل اللي هي موجودة في الصف الآن فأنا أريد أن أقول إن الضعيف رجل مستريح عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليه إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم ادخل حفظ النفس والكلام ده فبيقول له أشراف الناس يتبعون وأن ضعفاهم قال لا بل ضعفاهم قال له وهم أتباع الرسل يعني شوف بيقولوا لنوح إيه الذين هم أراذلنا بادي الرأي يعني إيه بادي الرأي يعني لما تعرض عليك قضية تلاقي واحد أم متكلم على طول فورا تكلم بما يبدو له وممكن يكون غلط وفي الغالب بيكون غلط عشان كده بيقولوا ايه العاقل لسانه من وراء قلبه والاحمق لسانه امام قلبه العاقل تعرض عليه القضيه استطعمها الاول ويقلب جوانبها طب اتكلم فلا ما اتكلمش ها مثل العرب بتقول رب كلمه قالت لصاحبها دعني اسكت المثل ده له مناسبه كان مره واحد ملك وبعدين له وزير أثير له والكلام ده وبعدين هم ماشيين كده لقوا ايه صخرة كده ملساء ماشية كده ناعمة فقال الوزير للملك لو ذبح رجل على هذه الصخرة لسال دمه لأنها ناعمة ملساء لسال دمه حتى يصل إلى كذا قال اذبحوه طالما دمه هيوصل لكده خلاص اذبحوه عشان نجرب نشوف دمه هيوصل ولا ما عندوش دم من أصل ولا إيه فقاموا قايلين بقى كده الملك ده بعد ما ذبحه ها قام قايل المثل ده فطارت صارت مثلا العرب يتداولون رب كلمة تقول لصاحبها دعني يعني في كلمة ملهاش معنى انك تقول كنت تسكت يعني خلاص يبقى اذا العاقل قبل ان يتكلم الاول يشوف المكسب والخسارة والمصلحة والمفسدة والكلام ده وبعدين ايه وبعدين يتكلم الاحمق على طول اول ما حد يقول يقوم لسانه ناطق قبل أن يمر هذا على قلبه أدي معنى بادي الرأي يعني تافهون كلامهم خايب وملوش قيمة وملوش وزن بادي الرأي يبقى أشراف الناس يتبعون لا ضعفاء الناس يتبعون اللي هم أهل الضعف والمسكنة والكلام قال يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون وده اللي حاصل يعني أنا عايز أقول أخي الكريم هنا انتصف الشريط يبقى أشراف الناس يتبعون لا ضعفاء الناس يتبعون اللي هم أهل الضعف والمسكنة والكلام قال يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون وده اللي حاصل يعني أنا عايز أقول عشان أبشر بس إخواننا وأبين لهم حقيقة القضية لأن يعني في الزخم ده بيجي لنا إخوة وبعضهم ممن يعتلي المنابر والكلام ده عندهم يأس كامل من الموضوع أنا بقول حاجة المجتمع ده إحنا هنمثله بجبل تمام احنا كل يوم بننحت حته من الجبل ده يبقى مسيره يخلص ولا لا مسيره يخلص بس عايز وقت وانتوا طبعا ممكن تعتبروا بالواقع المعاصر يعني الجماعه اللي كانوا مثلا يروحوا الجامعه هم ملتحين ومش عارف ايه مش ياما اتطردوا من الجامعه وياما اتطردوا من مدارس وياما اتحط لهم على البوابات مشاكل وبتاع والكلام ده ولحد النهارده مطرودين من المدينه الجامعيه ما يعرفش يدخل مدينه الجامعية ولو دخلها يعني فلتة كده تمام طيب النهاردة في مشاكل وانت داخل وانت خارج ليه زاد خلاص ما عادش اعرف احلقه تمام جت مسألة النقاب وقف البتاع وكان طب يا جماعة انتوا عايزين تتأكدوا ان دي منتقبة وفي البلد وبتمروا بتفجيرات واحد ممكن يكون يعني منتقب ولا حاجة يعمل حاجة ولا بتاع ماشي الحال ما عندناش مشاكل انك انت تشوف اللي داخل ده واحد ولا واحد بس حط امرأة حط امرأة يقول لك لا لازم يتحط واحد طب ايه هي المصلحة المسألة فيها إذلال نوع من الإذلال قصة مش قصة ان انا افتش عن هوية حد انما نوع من الإذلال حصل نوع من الصمود والثبات ايه اللي حصل فكت المسألة فهذا العدد الكبير اللي هم بيقول لك دول نص في المية انا بقول نص في المية رحمة من الله لان هم لو اعتبروا 20% ولا 30% هتبقى مشكلة فنص في المية ماشي يعني يقول لك ايه افضل رميه كده زبله كده ملوش قيمة يعني هل هؤلاء فعلا نص في المية ولا واحد في المية كأنه يخاطب الصم البكم العمر طب دول جم منين ايه؟ ما هو جم من الجبل دعاء ناس مثابرون ماضون عارفين ان هم هيغلبوا في الاخر لان القصص القرآني كله في قصص الأنبياء ينطوي على حقيقة أكيدة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يبقى لازم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هذه حقيقة ما ينبغي أن يمتري فيها أحد المسألة مسألة وقت فأنت المطلوب منك إنك تحمل الراية إنما أنك تصل إلى نهاية الشوط ده مش شغلك ممكن تموت ممكن تعرقل ممكن تفتتن مثلا خلاص لكن انا بقول الرايه تفضل مرفوعه ثبتك الله عز وجل تسلم الرايه لاخيك عشان يكمل شوط تاني لان طريق الله عز وجل طويل استوعب اعمار الامم كل الامم دي في طريق الله عز وجل وكلها فنيت ولسه طريق ما زال فيه مراحل فيبقى المطلوب استقم كما امرت يبقى تسلم الرايه لكن مش مطلوب انك تصل الى اخر الشوط فانا عايز اقول هذا الجبل الكبير احنا بناخد منه كل يوم وانا النهارده بقول الرد العملي على الذي جرى في الدنمارك الدنمارك دي يعني حته بتاعه كده اهو على الكره الارضيه كمان الدنمارك يشتمونا كمان والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس دليل ان احنا ملطشه للدنيا بحد عباد البقر اخذوا المسجد جماعه السيخ اخذوا المسجد من المسلمين وحولوه لمعبد هندوسي ولا يتحرك احد اغراهم ذلك طلعت النرويج انا ما اعرفش يعني النرويج دي تطلع ايه هي كمان والدنمارك والكلام عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام احنا عندنا ردود على الكلام مش هقول لك ردود نقعد ندافع عن النبي لا أنا اللي يهمني كما قلت خطابي لكم أنتم أنا لا يعنيني هؤلاء أبدا ومسألة إن خصمك يشتمك ويشتم نبيك ما ده شيء متوقع ما أنت عايز إيه يعني فالعيب من أهل العيب مش عيب لكن أنا بخاطبك أنت الرد العملي على هذا أن تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم أنا بقول إن كثير من المسلمين لا يعرفونه ودليلي على ذلك مخالفتهم إياه المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف ولو أراد أن يخالف محب كالمسحور ده لو صدقت محبته زي المسحور لا يرى أي شيء إلا بعيون حبيبه ولا يرى شيئا في الدنيا حسنا إلا ما استحسنه حبيبه وهذا القانون يشترك فيه البر والفاجر مش قانون نحن مش قانون المسلمين إنما هذا قانون يشترك فيه البر والفاجر الحبيبة اللي ماشيين على قوارع الطرق مع النساء والبنات يشتركون معنا معاشر المسلمين في هذا كما يعني قال المتنبي رحمه الله يا من يعز علينا أن نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدمه إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم طبعا أنت عايز كده وأنت بتحب كده وجرحتني وذبحتني محلها ذبح أنا مسرور أنا مبسوط أنا سعيد المتنبي ده ما كانش بينطلق يعني من قاعدة دينية ولا حاجة المتنبي ده بتاع الحبيب خلاص يقول هذا الكلام لذلك أقول قانون الحب يشترك في البر والفاجر فإذا أحببته فعلا أنت لا تستطيع أن تخالفه وأنا لا أجد شيئا أصدق يحضرني الآن في طبعا كثير يعني من وصف عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما بيقول ثم أسلمت قال لقد مررت أو لقد مررت بأطباق ثلاث في حياتي كلها المرحلة الأولى من حياته قال ما كان أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته أشوف العداوة وصلت إلى درجة إيه قال فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايع فبسط يده فقبضت يده قال ما لك يا عم قال أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قال أشترط أن يغفر لي قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله شوف بقى بيقول ايه بيقول فوالله ما كان أحد أحب إلي قط منه ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك ما أعرفش أوصفه ليه يا عم لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له ما أعرفش أبص له وأملأ عيني منه أول ما يشوفه يقوم مطاطي في الأرض حتى أنه يقول ما أستطيع أن أصفه لكم والنبي عليه الصلاة والسلام من رآه من على بعد هابه ومن خالطه أحبه فأنا عايز بقى إن إحنا يبقى ردنا عملي كفاية بقى مظاهرات وكفاية نحرق الأعلام وكفاية جيب الرئيس بتاعهم وديله رصاصتين في نافوخ خلاص كفى لعبا اللي يحصل في بلاد المسلمين ده هو اللعب بعينه الحكومات مطالبها متواضعة والجماهير مطالبها متواضعة هم عايزين ايه من الدنمارك اعتذار بس مطلوب اعتذار ألا رئيس الوزراء يقول الدنمارك يقول لا انا ما اعتذرش مصر على عدم الاعتذار والنرويج كمان والمفاوضات الاوروبيه قالت لهم لا هم هيقطعوكم طب احنا معاكم بقى نربيهم خلاص والمساله ما عادتش مساله دوله ولا عادت مساله حريه راي يعني المحرقة اليهود النهاردة لو واحد اتكلم عليها بس ونفاها بس في قانون في أوروبا اللي يغرم عشرين ألف دولار ويتحط في السجن لمجرد أن يشكل في المحرقة يقول لك هتلر أرض 6 مليون ده هم كانوا سنة 45 اليهود الموجودين في العالم كانوا 5 مليون يبقى قتل 6 مليون ازاي؟ ده هم النهارده ربنا قاطع نسلهم 15 مليون يهودي في جنبات العالم فقط لا غير فقط يعني شوف المسلمين مليار والنصارى مش عارف خمسة مليار ولا ثلاثة مليار والهندوس والمش عارف مين والكلام ربنا قاطع نسلهم وعمالين يلموا بعضهم من شتات الأرض عشان خاطر يجوا في البتاع فالنهارده هم النهارده سنة 2006 15 مليون يبقى سنة 1945 كانوا ايه بقى؟ عشان يقول لك قتل 6 مليون والحدوته الغبيه اللي هم بيعملوها دي لكن زي ما قلت لك اول ما يتكلموا عن الاسلام يبقى اسمها حريه اول ما نتكلم عن مش عارف مين يقول لك ازدراء ديانه ولا ازدراء مش عارف ايه ولا الكلام ده فاحنا عايزين نرد رد عملي فهنا لعب بقى الرد العملي ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيح اقف بقى انت ماشي دغري بقالك كام سنه هو انت ماشي صح ولا ماشي غلط ومن مرجعيته وانت لما سلكت هذا الطريق من استاذك من الذي دلك عليه عايز افهم يعني التلفزيون والفضائيات والجرايد اغلب الناس بكل اسف ماشيه كده ملوش مرجعيه فانا عايز اقول انظر الى موضع قدميك احنا بقى هنرد رد عملي هننظر مرة اخرى في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم اي مخالفات في بيوتنا ننقيه الاتباع علامة الحب ده الشيء العاجل اللي لازم نعمله بالاضافة لمسألة المقاطعة المقاطعة دي طبعا هتحش وسطهم ليه؟ لان احنا كسوق اسلامي من اكبر الاسواق الاستهلاكية في العالم يعني شركة واحدة بتتعامل الدنمارك معاها في السعودية رأس مالها التعامل 5 مليار 5 مليار دي قفلت دولار فالنهارده لما الجماهير كلها تستطيع أن تؤدب خصومها طالما الحكومات مش عارفة تعمل حاجة النهارده ليه الحكومة ما تعملش حاجة أي حكومة عندنا أو عند غيرنا ما تعملش حاجة يقول لك معلش في يعني علاقات تجارية وفي مصالح وفي الكلام مصالح ده انا يعني انا اكل عيش بعرض النبي يعني اسيبه يشتم علشان صفقه تجاريه عشان امشي اي مصلحه من هذه المصالح فهذه محنه كبيره فاحنا عشان كده بنقول اهو من عرفه صلى الله عليه وسلم حقا فانه يغلب على محبته ولا يستطيع ان يفارق طريقه إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاحنا بنقول اهو يا جماعه يعني يزيدون ام ينقصون لا يزيدون والحمد لله انهم عملوا شوف حاجه زي كده سخنوا الدنيا بحل انت عارف لو كتائب العلماء طلعوا وقعدوا يصرخوا بالناس اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام ولا كنا هنحصل عشر الجماعه اللي جم وقال لك ازاي يشتموا النبي فبدا يبقى في قضيه قضيه وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وانا بتابع البرامج الخاصه بالكلام ده في الاذاعات والحاجات دي الاقي نساء متبرجات طب نتعرف عليكي مداخلات يعني نتعرف عليكي انا فلانه الفلانيه مديره الاستيراد والتصدير والكوافير والمش عارف مين وبتاع طب يا زينت عايزه تقول ايه قال ازاي يشتموا النبي قال هو انت مالك ها طب ده انت كوافير والبتاع ده ايوه بس ما فيش خلاف على النبي ها فيش خلاف على النبي في برضه في الاخر في حته كده في النفس يعني اخ بيحكي لي يعني بيقول لي مره كان زمان كده من 30 سنه ماشي في شارع الهرم فلقى واحد طالع من مالها ليلي مخمور مسطول يعني وهو طالع الولد اللي ماسكه عشان تعكز عليه وبتاع شحاته واقفه على ال... اديني لله قال له اديها يا ابني اديها ده انت مسطول اديها ايه يعني عايز اعرف اللي انت بتقول اديها دي لوجه مين بقى ها لوجه الله اللي انت لسه شارب الخمر والكلام ده في حته كده ممكن يبقى الانسان عاصي تفارق قدمي طريق الاستقامه لكن عنده خير يعني في في صحيح البخاري ان رجلا كان يشرب الخمر اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وده كان يشرب الخمر ويجيبوه سكران يضربوه فمره واحد سابه مرة واحد سأل- قال له إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما علمته إلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويشرب خمر آه غلب وقع وأمين اللي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط قال هو إنسان ممكن يبقى إنسان ماشي مستقيم وتفارق قدماه طريق الاستقامة مرة واحدة في العمر ويرجع تاني للاستقامة بس تبقى هي المرة فممكن يجتمع في الإنسان كفر وإيمان ونفاق و- وسنة وبدعة والكلام ده فالقصد يا إخوانا إيه، يبقى ما فيش خلاف على شخص النبي الست اللي اللي قالت الكلمتين دول أليس من الجائز أنها لو سمعت محاضرة هذه المحاضرة أنها تلتزم ليه تلتزم سخنت والطرق على الحديث الساخن يجيب نتيجة على طول غير لما تقعد في لواحد بارد وتقعد انت نفسك بتفرقع وهو لسه زي ما هو ما تقدرش تعمل حاجة فاللي حصل في ده ان سخنوا الجماهير كلها فتيجي مهمة الدعاء إلى الله عز وجل ويستثمروا هذا الحدث مش يقعدوا يصرخوا بقى ويقول لك الغرب اللي مش عارف سيبنا من الجماعة دول أنا يهمني المسلمين أنا عايز أستثمر هذا الحدث علشان أتكلم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وعن رأفته ورحمته و... وكده يعني فاحنا بنقول لاخواننا اللي هم بيقول لك يئسنا ومللنا والمساله مضببه واسود على الاخر والكلام ده انا بقول له اهو احنا كل يوم بننحت بناخد صخره من هذا الجبل فالمساله اذا تتابعت وكان في كتائب من الدعاه الى الله عز وجل فلا يلبث هذا الجبل ان يتحول الى الشق الاخر اللي هو ايه؟ شق الملتزمين يعني. فهو الضعيف يغري ضعيفا بالالتزام يبقى خلاص يزيدون ام ينقصون؟ قال لك بل يزيدون. قال طيب هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ المسألة دي فيها إشعار أن هرقل يقول أنه ليس بكذاب ولذلك عدل إلى السؤال عن التهمة وليس عن الكذب يعني لما يقول لك فهل كنتم تكذبونه غير لما يقول فهل كنتم تتهمونه بالكذب لأن التهمة ممكن تتحقق أو لا تتحقق عشان كده احنا ناس عندنا في علم الحديث الرواة لما اتكلم على الرواة في راوي مرتبة اسمه مرتبة الكذاب ومرتبة المتهم بالكذب دي مرتبة وتحتها مرتبة المتهم بالكذب هما الاثنين ليسوا سواء الكذاب ده خلاص قولا واحدا كذاب ساقط المتهم بالكذب ممكن يجي عالم يقول لا هذا لم يكذب خلاص انما اخطا في حديث كذا وكذا والكذب بلغه الحجازيين معناه الخطا وليس الكذب اصطلاحي يبقى هو مش كذاب بمعنى وضاع لا ده يعني كده ممكن تلاقي له مخلص فهو هرقل هنا ولا بقول له فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قال لا قال فهل يغدر قال له لا شوف بقى الغدر جاء بعد الكذب لان الغدر كذب او هو نهايه القبح الغدر وشوف لما بيسالوا عن الغدر ابو سفيان عمل ايه قام مدخل كلمه كده قال له لا ولكن يعني نحن منه في مدة الله أعلم بقى هيعمل إيه ما هو مش عارف يقول حاجة السؤال واضح والجواب واضح فهو عايز يدخل أي كلمة ذم كده تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يغدر قال ولن تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا معرفش يعني أدخل أي كلمة كده تطعن عليه إلا في الموضع ده بس في رواية خارج البخاري قال فلم يعبأ بها ولا عبرني لما قلت الكلمة دي ولا التفت إلينا فالنبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول هذا لكل رجل تلبس بدعوة دعوة إلى الله عز وجل لا تغدر أبدا حتى مع خصومك يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام في المدة التي مد قريشا فيها اللي هي الهدنة دي جاء أبو رافع كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يتفاوض يعمل حاجة قال فلما رأيته ألقي الإسلام في قلبي فقلت له والله لا أرجع إليهم أبدا طب أبو رافع لما جاء من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي صفته إيه كان رسولا مش كده يعني قريش أرسلته رسولا أول ما جه أسلم قال له مش هرجع قال له إيه قال له صلى الله عليه وسلم أنا لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد جمع بريد أي هو لو قعد ما هو أسلم طواعية بس قريش هتقول إيه دول نقض لأن كان من ضمن ال- الاتفاقية أنه إذا جاءك رجل من عندنا مسلم أن ترده إليه وده واحد من عندك كفر وجالنا ما نرجعوش خلاص يبقى أبو رافع جاء كافرا وصل المدينة بقى إيه بقى مسلم لو النبي عليه الصلاة والسلام حبسه هيقولوا له ايه غدرت ونقضت الاتفاقية واحنا متفقين لو واحد من عندنا جالك ترجعه لنا ده ما رجعتوش ليه لماذا حبسته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كده قال له انا لا اخيس بالعهد ولا احبس الفرد فان كنت كما كنت فارجع ثم تعال علشان ما فيش حد يقول كده ابو داود طبعا السجستاني رحمه الله عليه صاحب السنن قال معلقا عن هذا الحديث قال هذا كان في هذا الزمان اما الان فلا يصلح طبعا كان في هذا الزمان لان قلنا ان كان فيه ايه كان فيه اتفاقيه انما النهارده واحد جاي من اي بلاد طالب الامان عشان مسلم ارجعه للكفره لا يبقى اذا الحديث ده كان ايه كان حديثا خاصا بذلك الزمان كما قال ابو داود من امثله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدر كما في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن ماجه وعند البزار من حديث بريده لما رجع آه، جعفر بن ابي طالب من الحبشه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له حدثني باعجب شيء رايته قال له واحنا مره من المرات واحده كده امراه عجوز آه، شايله طعام على راسها وفي الروايه الثانيه شايله ميه فواحد كده من الجماعة المفترية دول فارس بقى وبتاع قام جاي كده مقرب منها وما عرفهاش هو هيعمل ايه وقام ايه ضارب المكتل اللي فوق راسها ده فالطعام كله تناثر على الارض فجعلت المرأة تجمع طعامها وتقول له والله لو تعلم يوم يضع الله الكرسي ويجمع الأولين والآخرين وتحاسب كل نفس بما كسبت ستعلم ما يكون بيني وبينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت لا تقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها ما هو ده كله مبني على الغدر أي أمة الضعيف ضايع في الرجلين لا تقدس أي لا تحترم ولا يكون لها في الدنيا قيمه طالما ان الجماعه اللي هم الراسماليين طالعين فوق ومصين الدنيا بحالها في كروشهم والضعفاء ضايعين لا قدست هذه الامه لحد ما يامن هذا الضعيف فده كان من الاشياء النبي صلى الله عليه وسلم عقب عليها انما ضرب هذا المكتل من على راسها غيله وغدرا وعندنا صلح الحديبيه لما جاء عمر بن مسعود الثقفي وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بقى كل ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حاطط ايده على ايه؟ على دقن النبي لحية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده ما ينفعش ده ما ينفعش حد يعمله مع الناس الأكابر تعمله مع صاحبك تهزروا مع بعض ماشي الحال أقران لكن تحط إيدك على لحية النبي طبعا دي قلة أدب خلاص واحد واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام رابط وشه ملثم ومعاه سيف كل ما عمره يمد ايده على لحيه النبي يقوم ضربه بايه؟ بظهر السيف يقول له نزل ايدك يبص له مش عارف مين ده خلاص اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم نسي نفسه مد ايده ويقوم مديله على ايه؟ على ايده يقول نزل ايدك فعروه ده راجل شريف في قريش وكان راجل راس مال فطبعا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي عمال يضربني والكلام ده؟ قال له ده ابن اخوك هذا ابن اخيك المغيره ابن شعب قال له اي غدر لا زلت اسعى في غدرتك وكان المغيرة صحب ثلاثة عشر رجلا في الجاهلية فشربوا الخمر فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ووضع المال بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا ده ما يتحبش ده هذا العظيم الكريم لا يحب واحنا في حرب بقى واللي طوله خده هتبقى كده اموال الكفره والبتاع وهته و... فلما المغيرة عمل الكلام ده القبائل كلها تقوم على بعضها فعروة بن مسعود عمه قال يا جماعة خلاص أنا هدفع دية القتلى دية القتلى ده كان مليون ولا حاجة ولا بتاع عمال لسه عمال يسدد في الأقساط وده بيضربه عليه بقول له لا زلت أسعى في غدراتك ده أنا لسه بدفع الأقساط لحد النهاردة وأنت عمال تضربني على إيدي فشوف النبي عليه الصلاة والسلام أنا أخذ غدرا أنا لا آخذ المال أو عندك كمان من الأحاديث الجميلة في مسألة ترك الغدر حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأمن الناس جميعا جاء عبد الله بن سعد بن أبي السرح وده كان أحد الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة فطبعا عبد الله بن سعد أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعة فلما عرف إن دمه صار هدرا أي واحد قابله بشرح يقتله فاختبأ عند عثمان حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة وخلاص كل الناس تيجي بقى تبايع والكلام مفيش مشاكل فجاء عبد الله بن سعد ده بن ابي صرف خلف عثمان ماشي متداري فيه فجاء عثمان بن عفان وانتم عارفين مكانه عثمان بن عفان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان والكلام ده. فلما وقف قدامه قام جاي كده شويه فمين اللي ظهر؟ ظهر عبد الله فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله ما رضاش يبايع قال بايع عبد الله فابى بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه فقالوا يا رسول الله وما أعلمنا بما في نفسك هلا أومأت لنا بعينيك اديتنا غمزة كده الشرف مثلا ولا أقطع رقبته ولا الكلام ده قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ما ينفعش وفي سنن أبي داود قال إنه لا ينبغي لنبي أن يومض يومض يعني إيه أنت عارف العين لها ضيق ما فيش حد يعرف يوصفه وده من الغرائب العين دي تنور الوش وتظلمه واخد بالك ازاي شوف كل العضلات اللي بتشترك في رسم البسمة على وجه الإنسان اول ما البسمه تترسم على وشك عينك تلمع وتبعت ضي كده للي قدامه فده اسمه الايه اسمه الوميض انه لا ينبغي لنبي ان يومض وحتى كمان يعني في برضه في سنن ابن ماجه برضه بسند صححه البصيري رحمه الله مش البصيري طبعا بتاع البرجه برده البصيري والكلام ده ده بصيري تاني خالص فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قطفا من عنب للنعمان بن بشير وقال له أرسل هذا إلى أمك فقام واكل بعد مدة كده يوم ولا حاجة قابله ماذا فعل العنقود قال له أكلته يا رسول الله قال له أي غدر شوف برغم من أي غدر دي كان يحب أي حد يقول لي يا غدر ليه عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا يعني هنشوف مثلا أنس بن مالك كانت ودانه طويلة شوية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي يا ذا الأذنين يقول ثابت فكانت أحب الكنيتين إلى أنس هو كنيته الأصلية أبو حمزة لا لكن لما تقول له أبو دان يفرح ويتبسط ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها واللي مسميه علي بن أبي طالب لما حصل مشكلة بينه وبين فاطمة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم راح البيت يسأل عن علي بن أبي طالب قال له خرج مغضبا حصل بينه وبينه مشكلة فخرج مغضبا فقعد يدور عليه فالمهم راح لقى في المسجد نايم على ظهره فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقام قايم عليه بن ابي طالب طبعا ظهره كله تراب فقعد ينفض ظهره ويقول له قوم يا ابا تراب قوم يا ابا تراب فكانت احب الكلى الى علي بن ابي طالب ان ايه ان يقول له يا ابا تراب ليه علشان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي كناه بذلك فهو الكلام على مساله وفائه عليه الصلاه والسلام وترك الغدر دي ده انت تقدر تقول فيها الى ما شاء الله عز وجل ولذلك ابو سفيان مع كفره لم يكذب بعد ما نفى عنه كذب قال هل يغدر قال لا قال كذلك الرسل لا تغدر وبعدين بدا يساله طيب بما يامركم يعني الحرب دي كلها قائمه على ايه جاي يغير ايه عندكم قال يامرنا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلة والصدقة والعفاف طب دي ايه المشكلة اللي فيها اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون احناش عايشين في المستنقعات طول عمرهم واحد حاطط عطر بعلك اعوذ بالله ايه الريحه دي ها ليه خياشيمه اخذت بقى على ريحه المستنقعات يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم لان شطر الكفر الموضوع في الارض سببه الاباء وانا عايز اقول للاباء استثمروا هذا المعنى في نفوس ابنائكم الاب ده قيمه قيمه كبيره لكن أكثر الآباء ضيع هذه القيمة في نفوس الأولاد وطلعت بقى الفكرة الصلعاء التي يعني هدمت التربية يقول لك إذا كبر ابنك خويه يعني إيه الكلام ده يعني نبقى أصدقاء أصدقاء يعني إيه؟ يعني حشمة الوالد تسقط كانت أنا وابني أصحاب طب هل الولد يحتشم مع صاحبه؟ لا يحتشم مع صاحبه خلاص بقيت انا وابويا كده لدرجه ان في بعض اخواننا برضو الملتزمين لما ينادى ابوه يقول له يا عم الحاج يا حاج انا شايف ان دي قله ادب الاب ما يتقولوش يا حاج ولا تقول له عم الحاج الوالد يقال له يا ابي يفضل طول عمره اب له قيمه وفرق بينه وبين الولد لا عشان احنا نبقى اصحاب ناخد نعمل حوار ونتكلم ونبقى كويسين وناخد وندي يبقى في اقناع مثلا لكن في الاخر كلمته ماضيه لان حقه كبير جدا فاحنا عايزين نستثمر كاباء الرصيد في نفوس الاولاد انا كما اقول واكرر بيبقى الاب مسافر وعايش في الغربه وما بيجيش غير شهرين في السنه ومع ذلك الأم بتخوف الولد بالأب الغايب أين هو الأب اللي أنت بتخوف الابن به أين هو هذا المسكين الذي ضيع أغلى ما عنده وترك الشارع يربي الولد وراح عشان يلم فلوس لمها لمين هتلمها لهذا الولد والله ما يستاهل شربة المال يعني شبابك كله ضيعته عشان تجيب مال لهذا الولد انا مش قادر افهم الحسبه دي ابدا اغلى حاجه في الدنيا الولد ثمره الفؤاد الولد يبقى انت لابد تكون موجود ورصيد بالذات في جو الفتن الموجود فلما قال واتركوا ما يقول اباؤكم لما للوالد بالرصيد عشان كده ربنا قال ايه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فلو كان هناك مذكور عند الولد أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل لأنه في معرض الحث على كثرة ذكره تبارك وتعالى يبقى أكثر حاجة في الدنيا الوالد أكثر حاجة في نفس الوالد له جذور ضاربة الولد يفتخر بأبيه ويدارس أمه واخد بالك وحتى يعني احنا في المجتمع كده لما ولد يطلع فجأة يقول دي تربية امرأة إشارة إلى إن مفيش شكيمة والتربية عايزة واحد صلب فعشان كده بعدما ذكر ترك الشرك ذكر ترك ال... يبقى المرجعية مش الآباء المرجعية هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لابد حتى تترك الشرك أن تترك إيه قول الآباء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون مهتدون خلاص ودي كما قلت صدوا عن سبيل الرسل بكلمة الإيه الآباء جاي يغير دين آبائنا ومش عارف إيه والكلام ده فلما أبو سفيان عقب بقى على المسألة دي فقال إن هذا هو كلام الرسل ولو صدقت لملكت ما تحت قدمي هاتين ولو أستطيع أن أخلص إليك لغسلت قدمي وده يعني قمة الاستكانة والخضوع والخضوع يغسل رجله يتصل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا وأبعد من هذا لو طلب منك شرعا أن تفعل ذلك تبادر وتفعل فهو برغم أنه ملك والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه وقال إلى هرقل عظيم الروم تنبيها له وتنويها لمكانته يقول وهو في هذا الملك أنا لو أستطيع أن أخلص إليه وأذهب إليه ولا أقتل كنت رحت وغسلت تحت قدمي فيا اخوانا الحديث طبعا له تتمة طويلة أطول من هذا الذي قرأته لكني أريد أن أختم كلامي بأن أقول إنه يجب أن نخرج من هذا المسجد كما يقال بلغة اليوم بورقة عمل ما هي ورقة العمل يا إخواننا ورقة العمل هي الاتباع والنظر إلى موضع قدميك أين هي احنا في زمان الدنيا كلها بتتكلم في الدين وأنا لما بأراقب ذوق الناس بلاقيه تدنى وانحدر يعني هل يمكن مثلا أن يقبل أحد من أي رجل متكلم عن الإسلام أن يقول الآتي وهو بيتكلم عن النجاح والكلام ده والفشل مش آخر الدنيا يعني الإنسان ممكن يفشل ويقوم والكلام ده يقول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف وفشل ما كانتش نهاية الكون يبقى النبي فاشل ممكن واحد يقول هذا الكلام يقول مثلا وهو جاي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة مهاجرا وبتاع طلعت الولد يستقبلونه بالأغاني وأنا بقول بالأغاني مش بالقرآن وقعد يقول له طلع البدر علينا منسيانيات الوداع لما يقول بالأغاني مش بالقرآن الكلام ده حد يقبله حد يقبل حتى يحط مقارنة يحط أغنية قبال القرآن حتى باللفظ كده أنا مش فاهم ده مثلا واحد بيسمعه ألوف ولا ملايين أنا عايز أفهم يعني ما الذي يقوله أصلا وله طوام رهيبة ومع ذلك آه بقى داعية وبيطلع يتكلم فأنا عايز أقول الزخم كثير جدا أهل الديانة يفضلون الموت على الحياة بلا دين كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتن آخر الزمان قال يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك ليه الرجل يصبح مؤمنا ويمشي كافرا والعكس طب ما يؤمنه يبقى الذي مات أهوى أهل الديانة هم اللي يتمنوا الموت على الحياة بلا دين فإحنا عايزين نجدد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه في المنشط والمكره في النشاط والكسل وأن ننفق في العسر واليسر وألا نخاف في الله لومة لائم كما أخذ هذه البيعة على السبعين من النقباء الذين جاءوه قبل أن يذهب مهاجرا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فالنهارده الفضائيات مليانة بال طب ما اللي بيطلعوا يتكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هم عايزين ما بيتكلموا باسم حرية الرأي برضه انتوا عمالين تنكروا على الغرب ليه؟ طب ما هو بيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يمكن أن يقال في الغرب طب ما شوف رب العالمين سبحانه وتعالى وانا قلت هذا الكلام وطلبت بمحاكمه الولد اللي كاتب هذا الديوان وانا لا ازال اكرر النهارده وبقول اهو باعلى صوت الولد ده لابد ان يحاكم الولد ده كاتب في اول الديوان يا ربنا ليه رحمتك ما بتجيش يا رب كفايه تطنيش انا انا اقول كلامه بالنص ما بقى مش بقوله بالمعنى كلامه بالنص كيف لا يحاكم هذا وده بيكلم رب العالمين وبعت له جواب بيقول الى السيد الاستاذ بديع الوجود بعد التحيه والسجود ضبط في السماء كويس في الارض ليه مش مضبوط ما هو مش مضبوط عشان امثاله امثاله هم اللي خربوا الدنيا وخد على هذا ده ولكن اخواننا في المحاضرات بيبعتوا لي كتب زي كده بقى عندي مكتبه بالكتب دي من هذا الزخم والاعتداء على الشريعه والاعتداء على عرض النبي عليه الصلاه والسلام والكلام ما هو ده موجود في ديار المسلمين لان بقى بقت كلها مساله حريه راي والكلام ده طب انتوا ايه مع الغرب ليه؟ طب ده راجل كافر بالنبي عليه الصلاه والسلام ولما يقول الكلام ده ماشي يطلع من كافر مش مشكله لكن يطلع من احسن محمد واحمد و... وابراهيم الكلام ده كلام غير صحيح يبقى احنا اذا كنا فعلا عايزين نخرج من هذه الوهده يبقى لابد في هذه الحاله ان يحصل نوع من الاصلاح العام الشامل والكلام ده انا اقول اقوله لاولياء الامور واقول ان هذا هو الطريق الصحيح لا طريق غيره فأنا بقول يا إخواننا أنا سعيد غاية السعادة بما حدث لأنه أيقظ الجماهير العريضة واجب الجماهير الآن الواجب العاجل المقاطعة تقاطعه كل منتج استهلاكي تستغني عنه أكل شرب الكلام ده استغني عنه خد الأقل جودة وما تاخدش أي منتجات للدول الأوروبية إلا ما كان لابد أن يكون ضروريا وأنت لا تستغني عنه ليه؟ لأن هذا يفت في عضدهم وليس بكل أسف في إمكاننا أن نفعل إلا هذا يبقى كل واحد يثبت ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودي تبقى عاطفة كل واحد ينفذها بطريقه أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهتدين والحمد لله رب العالمين واخيرا تقبلوا تحياتنا من دار المنار للانتاج الاسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته